آه، هناخد موضوع مهم ازاي احنا نفرح ربنا طبعا ربنا بيفرحنا بكل حاجة كل يوم وكل لحظة وكل عطية وكل استجابة انما ولاد ربنا بينشغلوا بقضية عكس كده مش هما يفرحوا بيبقى كل اللي شاغلهم ازاي يفرحوا ربنا عريس وعروسته ان كان العريس عمال ينهال بالهدايا العروسة بتبقى عاوزة برضه تقدم حاجة أغسطينوس له تأملات جميلة في الحتة دي يقول تفتكروا ليه ربنا ساب لنا فرصة نجاهد كان ممكن ما يديناش فرصة الجهاد ما هو يعني اللي اتصلب وعمل ده كله يعني وقفت على جهادنا إنما قالها بطريقة جميلة قال أصل العريس غني جدا فمغرق عروسته عطايا فالعروسة بعد شوية هتتضايق إنها مش لاقية حاجة ترد بيها على الحب ده كله فيديها فرصة تعبر عن حبها بشوية الجهاد اللي هتعمله فهو ربنا حتى من محبته ادانا فرصة نعبر عن حبنا بالجهاد اللي بنحبه فهو السؤال دلوقتي ازاي نفرح ربنا ايه الحاجات اللي تفرح ربنا اول حاجة تفرح ربنا نسميها فرح الحب زي ما انتوا شفتوا كده ربنا له المجد يحب قوي اللي بيحب او يفرح قوي باللي بيحب لأن الله محبة فالحكاية مش مجرد صلوات ولا التزامات ولا أصوام ولا الحكاية قد إيه بتحب ربنا هي ببساطة كده مرة قديس من القديسين سأل أنبا أنطونيوس السؤال قال له يا أبي أخطيت حللني أنا هقول لك حاجة لكن قديس أنا بصوم أكتر منك وجهادي أعلى منك كان مع... كان عارف تدبير أنبا أنطونيوس يعني نظام روحياته وهو كان عارف نظام لكني يا أبي أعلم جيدا أن مجدك أعلى كثيرا من مجدي بالرغم أن التاني بيصوم وصلى أكتر من أنبا أنطونيوس قال له يا ابني أقول لك السر أنا أحب الله أكثر منك يعني الحكاية جوه ربنا شايف حاجة جوه قال له صدقني انا حاسس بحب ربنا يمكن اكتر منك انت بتتعب او بتعمل حاجات لكن يمكن اللي تعمله بحب مش مش بنفس الدرجه مش هنقف عند حرفيه القصه انما معناها ببساطه اكتر سؤال يشغل ربنا في كل واحد انت بتحبه قد ايه وكل اللي انت بتعمله بيقول دي ان كنت بتعمل خير كتير صلاه كتير تعب سهر حب للناس احتمال شكر كل ده بيقول انك بتحبه قوي خطية وعصبية واهتمام بالدنيا معناه بتحبه قليل قوي فالسؤال الأساسي في الكتاب كله يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء أكثر من أي حاجة هو ده اللي هيفرح ربنا إن تكون الإجابة نعم يا رب أحبك أكثر من كل شيء وأكثر من أي حد فأشعية يقول لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك هنا يبان بقى أن العريس هو اللي فرحان بالعروس العريس هو اللي فرحان وعشان كده كل نفس بتتجمل إنها تبقى عروسة المسيح حتى لو الواحد عمره 100 سنة أو الإنسان عجز إنما هيفضل عروس المسيح وهنا يجي المزمور المشهور بتاع العذراء كل مجد ابنة الملك من داخل مزينة بأنواع كثيرة فكل نفس طالعة من الدنيا زي العروسة لحظة انتقال الروح الخروج النفسي يعني هي لحظة زفة العروسة ده اللي احنا مش فاهمينه ده هي في اللحظة دي بتتزف للسما فشوفوا يا ترى جمالها قد ايه تفرق واحدة عن واحدة نفس عن نفس في نفس تطلع هيقول عنها في النشيد من دي اللي طالعة من البرية معطرة ب... ب... باللبان والمر وكل أذرة التاجر في نفس تخرج من الدنيا تلاقيها إيه زينة من رأسها لرجليها صلوات وأصوام وتسابيح ومحبة وخدمة واحتمال وألام وتجارب وشكر وفضائل طالعة عروسة تمام فيبقى ربنا بيستقبلها في السماء زفة ضخمة ملائكة وقديسين يستقبلوها وفي نفس طالعة يعني يا دوب لما هدومها عليها وبشنطة إيدها ورايحة على السما كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك فرح الحب يبان كمان في الرؤية في سفر الرؤية المسيح له المجد كشف ليوحنا حبيب الرائي حتى شبه النشيد بالظبط يقول له ايه يقول له واحد من الملائكة من اللي هم سقفة اللي كان مش مش ماشي كويس يقول له ها أنا ده واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد وفتح الباب فاكرينها هي ذاتها بتاعت النشيد إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي إيه الكلام ده حب ربنا يحب القعدة ما يحبش تبص في الساعة ما يصحش يجيلك ضيف تبص في الساعة وهو جاي لك بيتك ده عاوز يدخل ويقعد ينبغي أن أمكث في بيتك طب والزفة اللي بره والناس الهلمة اللي بره مش كل ده مش مهم احنا نقعد نحكي للصبح ربنا يحب كده طب كم واحد بيحكي للصبح كم واحد بيحكي ربع ساعة كم واحد بيدي فرصة لربنا يقعد يتعشى معاه يتعشى طبعا مش مش بشكل حرفي انما قد ايه تحكي قد ايه بتسهر قد ايه بتاخد خلوة كل ده اسمه فرح الحب ربنا يفرح لما يلاقي الواحد مفضيله وقت وقاعد كده يتأمل فيه ويتغزل فيه فرح المخطوبين في أرمية 2 يقول تذكرت لك أيام خطبتك بيقولها العريس ساعات في جوازه لعروسته بس بجد بقى في الأرض يعني يعني إيه ساعات الزوج يقول لزوجته لما يلاقي صوتها بقى عالي وبقت شغلانة صعبة وبتاع يقول لها فين بس أيام الخطوبة كان الصوت هادي وكانت الدنيا منورة وكانت فيقول لها تذكرت لك أيام خطبتك كنت في الخطوبة غير كده فربنا بيقول لنا كده يعني الخطوبة بقى بما فيها من رومانسية ومن حب ربنا بيفتكر الحتة دي لأنه بيفرح بالحب بيفرح بمشاعر الحب يقول ذهابك ورائي في البرية كانت مخطوبته دي أو خطيبة العريس كانت مستعدة تروح وراه في أي حتة في البرية اللي ما فيهاش مية دي كانت تتفسح في الصحراء في الشمس ما عندهاش مشكلة بدل ما عروس النهاردة بعد الجواز بقى بعشرين سنة عاوزة five stars وعاوزة تكييف وعاوزة صحراء ايه اللي هنتفسح فيها انما في الخطوبة على النيل حتى شوية ترمس كله حلو لانه الخطوبة ليها طعم ربنا بيذكر الحب الاول عشان كده في اول رسالة من الرسائل السبع يقول بتاع أفسس يقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى يعني كل اللي بيعمله مش عاجبك لا حلو حلو بس ملوش طعم ليه ملوش طعم مش وراه الحب بتاع زمان يعني ربنا بيقيم الحب بيفرح قوي بالحب لما يلاقي الواحد بيحبه قوي تبقى بالنسبة له فرحة كبيرة قوي يقول بقى في حسقيال 16 عشان تشوفوا الإنجيل كله مربط ببعض يحكي قصة البشرية بطريقة جميلة أوي حسقيال 16 ده يعني محتاج يدرس لكن يعني بيحكي قصة أورشليم أو النفس أو العروسة اللي هي السودة بتاعت النشيد هي هي فيقول إيه أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميتا لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي يعني حاجة ايه بقى واقعة خالص ملهاش صاحب كده حتى يعني مش منظفينها بعد الولاده كطفل يعني لسه مولود حاجات كده يعني يقول بقى فمررت بك وإذا زمنك زمن الحب هو عدى هو أصله بقى قلبه حلو وطيب عجبته على كده إذا زمنك رأيتك مدوسة بدمك في الأول يعني لما بصيت عليك لقيتك غرقانة في دمك يعني الخطايا بقى والفساد والموت قلت لك بدمك عيشي يعني تعرفي تعيشي كده لوحدك طبعا ما عرفتش بعدها بشوية تقول إيه بقى الآية اللي عندكم مررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب لقيتك بصيتي لي كده بنظرة حب قلت بس خلاص وأنا كمان أحبها يعني نظرة بس من العروسة الضيعة دي جابت ربنا يسوع فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي فحممتك بالماء وغسلت عنك دمك ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس حاجة بقى قبها عملها عروسة بجد ويفضل بقى حسقال 16 كله يحكي قصة هذه العروسة اللي كانت أساسا يعني ضايع خالص وعملها عروسة وملكة قال لها صلحتي لمملكة قامت رجعت اشتاقت تاني لل... للزبالة اللي كانت فيها فيرجع يقول لها بعد كل اللي أنا عملته وفي آخر الإصحاح يقول لها وما عنديش مانع نعيد الحكاية من الأول هتجوزك تاني برضه بعد كل اللي عملته فالقصة قصة حب أكتر حاجة تفرح ربنا إن يلاقي ولاده بيحبوه بأيا كان التعبير ربنا بقى بيقبل كل التعبيرات الصادقة يوم ما جت ساكبة الطيب هو لا بتاع طيب وماشي ما في جيب ما فيش في جيبه درهم ولا دينار ربنا يسوع عاش فقير ومش ملوش في الحاجات دي انما هي اللي جه في دماغها عشان بتحبه قالت تفرحه كسرت طيب وده لقيته على راسه خلصت الازازه كلها في عادة. كل الناس همهمت واتضايقت انما هو كان فرحان فرحان لي يا رب وانت يعني بتفرق معاك الحاجات دي لا بيفرق معاه الحب اللي ورا الحاجات دي لماذا تزعجون المرأة سيبوها في حالها صنعت بيه عملا حسنا طب ده انا هخلي اسمها في كل مكان في الدنيا تذكارا له ايه يعني اللي فرقت يعني عشان بتحب آه في سفر الامثال 8 هو بيتكلم ربنا عن عن نفسه كاقنوم الحكمه قبل التجسد بيقول الحكمه بنت بيتها الحكمة تقول هو ربنا يسوع قبل تجسده لذاتي مع بني آدم مزاجي في الناس دول بفرح بالقعدة مع الناس دول فرح الحب يبان تاني فرح هتلاقوه فرح التوبة برضو ربنا يسوع له المجد عبر لنا عن فرحه بالتائبين بشكل رائع جدا قال لنا السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 في مثل الخروف الضال الأول حكاية الخروف على 100 خروف خروف واحد يفرق يفرق جدا ويوم ما لقاه كان فرحان جدا وجاب الجيران وعمل حفلة عشان يقول لنا ربنا فرحان قوي باللي بيرجع عشان كده اللي عاوز يفرح ربنا يرجع لربنا كل يوم ويرجع كل الناس لربنا اللي عاوز يفرح ربنا يتوب كل يوم وكل لحظة ويبقى عاوز كل الدنيا تتوب لأنه عارف ده اللي هيفرح فرح ربنا أجمل هدية تجيبها لربنا تجيب له نفس تجيب له ابن من ولاده كان ضايع في أغلى من كده عند ربنا بعد كده قال لنا مثل الابن الضال وعشان يأكد لنا الفرح حكاه لنا بقى بطريقة معلمنا لقى كده سيناريست فنان فقال لنا إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله وقال هاتوا الحلة الأولى والبسوه اجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد إيه ده كله فرح التوب الأب بقى مبسوط زي العيال طلع يجري مع إنه راجل كبير وخد ابنه بالحضن وفرحان جدا ونادى على العبيد وطلعوا كل اللي عندنا ولبسوه أحلى لبسه فرح هكذا تفرح السماء كلها بخاطي واحد يتوب ربنا يفرح قوي بالتوبة من الأفراح كمان اللي تفرح ربنا فرح الإيمان يعني إيه يعني لما الواحد يثق في ربنا يفرح ربنا وكل ما إيمانك زاد كل ما فرحت ربنا أكتر تبان في إيه أول قصة تبين الحتة دي الراجل بتاع قائد المئة اللي راح بعت للمسيح مرسال قال له ابني بيموت ربنا يسوع له المجد قال له انا اجي حاضر قام بعت له مرسال تاني قال له لا ما تجيش قال له لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي قول كلمه من عندك عشان كده انا ما جيتلكش ما انا كان ممكن اجيلك بس انا مستكتر على نفسي اجيلك وكمان ما تدخلش بيتي لان انا راجل اممي وثني تضيع سمعتك ليه قول كلمة من عندك أنا عندي إيمان إنك لو قلت كلمة من عندك هت- هيخف الولد قام ربنا يسوع فرح وانبسط قوي وقف كده قدام كل اليهود قال لهم صدقوني ما شفتش إيمان زي الراجل ده في اليهود كلهم ما هو اسمه مش يهودي وكان فرحان على ومن غير ما يقول الولد خاف من غير الكلمة حتى اللي مستنيها الراجل رجعوا لقوا خاف لكن ربنا كان فرحان فرحان بالإيمان إنما إحنا مليانين شك وضعف إيمان فمش بنفرح ربنا الست ال- الكنعانية اللي كانت بنتها مجنون عليها روح شرير وفضلت تزن ورا ربنا يسوع وهي برضه أممية مش يهودية والتلاميذ زهقوا من زنها وقالوا له سكتها مشيها وخلاص قال لهم ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب هي سمعت وقربت قامت ركعت تحت رجليه وقالت له الكلاب تحت الترابيزة تستنى لقمة أي لقمة تنزل احنا مش عاوزين غير لقمة بس من أكل البهوات من أكل البنين يعني معناها أنا عارفة أن عندك الشفاء ومش هسيبك قال لها يا امرأة عظيم إيمانك فرح بيها جدا ليكن لك ما تريدين وشفيت ابنتها في تلك الساعة ليه؟ لأن ربنا فرحان بالإيمان لما بيلاقي حد عنده إيمان حقيقي بيفرحه عشان كده في عبرانيين 11 يقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه يعني اللي ما عندوش إيمان مش ممكن يفرح ربنا اللي واقع في شك ده هيشرح ربنا إزاي كل ما تثق في ربنا كل ما تفرحه أكتر فرح الخدمة الخدمة يعني إيه؟ يعني تجيب ناس لربنا من الحاجات اللي تفرح ربنا جدا التوبة والحب والإيمان رابع حاجة الخدمة ربنا بيفرح جدا باللي بيشتغلوا معاه بيفرح لأن بيرجعوا له ولاده فاكرين في قصة طوبيا لو تعرفوها قصة طوبيا الأب يا عيني المكلوم ده اتعمى وخسر فلوسه وبعت ابنه يسافر عشان يجيب له فلوس كانت دين على حد عشان يسدد اللي عليه فربنا لما لقاه مقهور قوي وصلى صلوة حارة جدا بعت له الملاك مفرح القلوب اللي هو مين الملاك رفائيل بس في شكل إنسان عشان ما ي- يقدر يمشي مع ابنه ابنه طوبيا ده كان طوبيت الكبير فالملاك خد طوبيا وسافر وجاب له الحاجة وجوزه و- والدنيا م- مشيت حلو جدا ورجعوا في الآخر جايب له الدواء لأبوه وأبوه كمان فتح عينيه وبقت كل حاجة تمام بقى طوبيا مش عاق طوبيت بقى بيقول للملاك وهو مش عارف انه ملاك بيقول له انا مش عارف اقول لك ايه انت فرحتني فرح عمري ما تصورته رجعت لي ابني لحضني انا افتكرته مات ومرجعهولي فرحان بعروسه زي الفل ومرجع لي كمان الحاجه اللي كانت غايبه ورجعت لي بصري انا مش عارف اقول لك ايه ساعتها الملاك قال له ما تقولش حاجه انا مك... انا مفرح القلوب انا الملاك مفرح القلوب دي صفه خدها الملاك وياخدها كل خادم بالنسبه لربنا لانه ان كان الملاك رفائيل فرح قلب طوبيت هو فرح قلب ربنا طب كام واحد بيفرح قلب ربنا كل نفس بتجيبها لربنا تفرح قلبه جدا ده ابن ابن ضاع تصور ابن يكون ضاع ويرجع بعد سنين ده الاب يعمل ايه يبقى مش الفرحه مش سيعاه عبر عنها الكتاب المقدس في عبرانيين اتنين, اتنين وقال ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب يعني إيه يعني وانت داخل على السما كده ما تدخلش ايدك فاضي تقول له يا رب انا جيت اهو اهلا وسهلا يقول لك جايب لك حاجة حلوة جايب ايه جايب لك خمسة جايب لك عشرة جايب لك مية ياه ده بقى جي. كل كل ما تجيب كتير كل ما طبعا الفرحة أكبر في السماء يا ترى هتدخل السماء تقول له ها أنا رب والأولاد الذين أعطانيهم الرب ولا تدخل إيدك فاضية واحد زي لوط مع أن لوط ده كان بقر في وقت وكان ابن إيمان متربي على يد أبونا إبراهيم إنما هيدخل السماء لكن هيدخل إيه ما عندوش حاجة في إيده داخل بطوله يخلص كما بنار حتى بناته الاتنين ضاعوا حتى مراته سابها في الدنيا عمود ملح ليه معرفش يخدم صح مركزش ما اهتمش يجيب ناس لربنا انما ابونا ابراهيم بص بقى بص الملايين اللي طالعه تحت رجليه يقف قدام ربنا ده ملايين اتلمذت على ابونا ابراهيم في الايمان رجل الايمان ابو الايمان اب جمهور من الامم يا فرحتك يا ابونا ابراهيم واحد زي اب انطونيوس ابو الرهبان شوف كل رهبان التاريخ يجوا في طابور وراه يا سلام على الزفة بتاعت أب أنطونيوس هو داخل على السماء فرحة ربنا كل دول اتكرسوا كل دول رجعوا لحضن ربنا بصلوات وتعب أب أنطونيوس وجهاته طب وإحنا هندخل السماء معانا مين معانا إيه يقول في دانيال 12 الذين ردوا الفاهمون يضيئون كضياء الجلد لكن اللي أكبر من الفاهمين كمان يعني كونك تفهم الإنجيل وتحب ربنا دي حاجة كويسة بس أقول لك حاجة أحلى كمان والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور يعني لما تجيب ناس كتيرة للبر تبقى منور في السماء زي الكواكب لأن ربنا بيبقى فرحان جدا باللي أنت جايبهم له الناس دول أنت جايبهم من جهنم اختطفتهم من النار يقول كده في رسالة يهوذا مختطفين من النار يعني الناس دي كانت سكتها على جهنم انت غيرت سكتها ودخلتها السماء بالنسبة ل... لأب زي ربنا أب طيب يبقى عاوز يعني يديك كل حاجة طبعا معلمنا بطرس حس كده ان ربنا يسوع هيكافئهم مكافأة كبيرة فقال له ايه ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك محضر لنا ايه بقى في السماء احنا بنشتغل معاك وسيبنا حالنا اهو سيبنا الشبكة وسيبنا الصيد وسيبنا السمك وبقينا بتوعك فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أب أو أم أو امرأة أو أولاد أو حقول لأجلي أو لأجل الإنجيل شوف بعدها بقى إلا ويأخذ مئة ضعف في هذا الزمان مع اضطهادات وفي الدهر الآتي حياة أبدية لأن ربنا فرحان قوي فيقول لك ده مش هديك بس السماء هديك على الأرض مئة ضعف مئة ضعف كمان إنما السماء طبعا هتبقى نصيبك كل ده ليه عشان جايب له من أجل الإنجيل من أجل المسيح من أجل الخدمة أنت جبت له ناس وفرحت ربنا فرح آخر يفرح ربنا فرح النقاوة يعني إيه فرح النقاوة؟ يعني كل ما كان الواحد فينا نقي كل ما ربنا فرح بيه ربنا يحب العيال قوي في متى 11 يقول فلوقا عشرة الأول يقول في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح مع أن قبلها لو قريته تلاقوا كان في شكل بينه وبين اليهود مش راضين يسمعوا له فحاجة تغيظ إنما يبدو شاف أطفال ساعتها فلما شاف ربنا يسوع أطفال فرح وقال بقى المقولة المشهورة بتاعته أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب هكذا صارت المسرة أمامك المسرة يعني فرح إيه اللي يبسطك إن الأطفال يجوا إن الأطفال هما اللي بيفهموا إن ربنا يبقى ملك للأطفال إن الناس كلها تبقى أطفال هو ده اللي يبسط ربنا عشان كده قال ارجعوا خليكوا زي العيال لأن ده اللي يفرح ربنا كل لما الواحد فينا كبر روحيا كل ما ازداد نقاوة بقى شبه الأطفال ازداد بساطة وقرب من الطفل النقي اللي أفكاره نقية ولسانه نقي وقلبه نقي ما يعرفش يكره ما يعرفش يحقد ما يعرفش يحسد ما يعرفش يطمع ما يعرفش ده هو ده اللي يفرح ربنا ربنا أقرب ناس للأطفال وأقرب ناس القديسين اللي بقوا زي الأطفال من بساطتهم وحبهم ونقاوتهم هم دول اللي بيفرحوا ربنا عشان كده في مرقس عشرة يقول قدموا إليه أولادا لكي يلمسهم هما طبعا عارفين زي ما يجيبوا ناس للكاهن أو للأسقف عشان يباركوا العيال التلاميذ افتكروا بقى أن المسيح معلم عظيم مش بتاع عيال يعني فالتلاميذ انتهروا الذين قدموهم فلما رأى يسوع ذلك اختاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله فاحتضنهم طبعا دي علامة فرح من ربنا يعني خد العيال في حضنه ووضع يديه عليهم وباركهم طب احنا عاوزين الحضن ده خليك عيل خليك صغير بس صغير مش في العقل لا تكونوا أولاد في أذهانكم كونوا أولادا في الشر يعني الطفل ما يعرفش الشر ما يفهمش في الشر فمحتاج ان الواحد يقرب من ربنا لغاية ما يبقى نقي زي الأطفال ويفرح ويفرح ربنا فرح تاني ممكن نسميه فرح الذبايح كان زمان هتلاقوها في خروج 29 في كلمة مشهورة بتتكرر كتير قوي كل ذبيحة يقول لك احرقها عشان تطلع رائحة سرور وقود للرب طبعا هل معنى كده ربنا بيشم الريحة فبينبسط عشان كده في حتة تاني يقول هل يسر الله بالذبايح يعني ربنا نفسه بيحط التساؤل اوعوا تكونوا صدقتوا انه ريحة الذبيحة وهي بتتحرق بجد هي اللي بتبسط ربنا دي اشارة بس انما اللي بيبسط ربنا فعلا الذبايح بس مش الحيوانية اكتر ذبيحة فرحت السماء المسيح له المجد قدم ذاته ذبيحة عشان كده في لحن جميل نقول ايه قدم ذاته ذبيحة مقبولة امام الله فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجسة وفتح باب الفردوس اول ما شم ريحة المسيح الحلوة اللي طالعة من الصليب زي الخروف المذبوح اللي بيتحرق عشان كده معلمنا بولس يقول يلا همتكم انتوا كمان بقى عشان تفرحوا ربنا تقدموا رائحة سرور لله قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية كل عبادة مقدسة صادقة تبقى رائحة سرور أمام الله عارفين لما بنقول ليكن رفع يداي ذبيحة يعني ايه مجرد ترفع ايدك وتكلم ربنا كأنك قدمت رائحة سرور بتاعت زمان دي بتفرح السماء وقفة الصلاة بتفرح ربنا السجود والركوع بيفرح ربنا الصوم بيفرح ربنا قراية الإنجيل بتفرح ربنا وقفة القداس بتفرح ربنا سهرة التسبيحة بتفرح ربنا كل دي اسمها ذبايح بس يكون غرضك فعلا ربنا قدموا أجسادكم أنت بتتعب بتتحرق فيها معلش مش خسارة في ربنا رائحة سرور أمام الله قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية فعبرانيين 13 يقول ذبيحة أخرى يقول لا تنسوا فعل الخير والتوزيع اللي هي الخدمة بقى زي خدمة اللي انتوا بتعملوها دي لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله يبقى مجرد انك تنزل وتوزع اسمها ذبيحة انك بتجمع حاجة الغلابة وتهتم بحالهم اسمها ذبيحة ذبيحة مقبولة ومفرحة لله يبقى الخدمة نوع من أنواع الذبايح ما عادتش بقى تجيب حيوان وتذبحه وتحرقه ده عهد قديم دي إشارات إنما النهاردة ذبيحة حب ذبيحة صلاة معلمنا بولس يقول بمعنى آخر في فيليب 2 أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته وصر وأفرح معكم يقصد إيه؟ يقصد هو كان ساعتها في السجن فاكرين فيليبي قلنا هو في روما مسجون وهم متبهدلين في فيليبي بس بيقول لهم صلواتكم واصلة لي وصلواتي واصلة لكم فأنتوا بتصلوا في ضيقتكم وأنا بصلي في السجن عشانكم كأني بنسكب على ذبيحة إيمانكم فاهمنا؟ هم بيصلوا ليه؟ عندهم إيمان إن ربنا سمعهم وهيروحوا السماء فبيقدموا أجسادهم ذبيحة في صلوات وأصوام قال لهم وأنا بقى بكمل على صلواتكم بصلواتي زي ما كان الكاهن اليهودي يسكب طيب على الذبيحة وهي بتتحرق فيطلع ريحة حلوة كان طقس يهودي كده يدلقوا حتة زيت فيه أطياب على الخروف اللي بيتحرق فتقوم الريحة ما تبقاش ريحة حاجة بتتحرق تبقى ريحة زي البخور فيها ريحة عطرة شوية فيشتمه الآب رائحة سرور إنما المعنى المهم بقى مش الخروف المعنى المهم إن الصلاة مع الخدمة يطلعوا كده ذبيحة ريحتها حلوة قدام ربنا خدمة لوحدها ناقصة ريحة شوية والصلاة لوحدها الذبيحة ناقصة شوية إنما صلاة حارة مع خدمة حارة رائحة سرور أمام الله فبطرس برضو يقول نفس المعنى يقول كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية كلنا هنقدم ذبائح طب ما الكاهن هو اللي بيقدم الإفخارستية لا كلنا بنقدم ذبائح بس كل واحد بيقدم حياته ذبيحة عقله وقلبه وجسده وصحته وفلوسه وولاده وحياته كل ده بيتقدم لربنا ذبيحة حب تفرح السم انما اللي بيستخسر يروح الكنيسة عشان ينام مش بيفرح ربنا اللي بيستخسر يطلع العشور بيفرح مش بيفرح ربنا اللي عاوز يقعد مش عاوز يقف وفي حيل يقف مستخسر في ربنا فهيفرحه ازاي حاجة كمان تفرح فرح الإفخارستي أجمل ذبيحة فرح الإفخارستي بص في آية جميلة قوي قالها ربنا يسوع في لقا 22 ساعات البعض يعني ما يفهمهاش قوي قال شهوة اشتهيت دي أول مرة يقول كده ربنا يسوع عندك شهوة شهوة مقدسة طبعا لكن قال لهم شهوة اشتهيت الليلة دي أن آكل هذا الفصح معكم على فكرة دي مش أول مرة ياكل الفصح معاهم هو عايد قبل كده السنة اللي قبلها السنة اللي قبل قبلها اشمعنى الليلة دي عشان مش بس آخر فصح عشان هنا سيتأسس سر الإفخارستية كانت شهوة عند المسيح أن يسيب لهم جسده ودمه كانت فرحته كان فرحان في اليوم ده جدا لأنه بيأسس أعظم سر في الوجود ان المسيح يبقى وسطينا بجسده ودمه على المذبح كل يوم فقال لهم انا اشتهيت اليوم ده عشان اكل معاكم الفصح واسيب لكم اغلى هديه في الدنيا جسدي ودمي على المذبح كل يوم ان كانت دي شهوه شهوه يعني حاجه تفرح تعرف لما تكون مشتهي اكله فتيجي تاكلها فتلاقي نفسك مبسوط الشهوه والفرح قريب طبعا فالمسيح في كل لقاء في خارستي في كل قداس بيبقى فرحان فرحان جدا باللي جايين يصلوا فرحان باللي بيطلبوا الرحمة فرحان باللي بيصعدوا الذبيحة فرحان باللي بيسبحوا فرحان بالشمامسة فرحان بالكاهن فرحان بكل حاجة لأنه اشتهى هذا الفصح اشتهى هذا اللقاء أعد له ففرحان بيه عشان كده دايما القداس مفرح القداس مليان فرح ومعز جدا شوفوا نفضل طول القداس نقول يا رب ارحم انما نطلع لازم فرحانين من غير ما نحس كده ومبتهجين واحنا بنتناول نبقى بنسقف من الفرح عشان كده في آخر الإفخارستية بعد ما أكلوا يقول في متى 26 ذكر حقيقة مهمة قوي إن هم بعد ما كسر الخبز وأكلوا جسده ودمه سبحوا والمسيح كان وسطهم اللي هو طقس التوزيع عندنا دلوقتي الشمامسة فاهمين توزيع يعني توزيع الجسد والدم ساعتها لازم يكون فيه تسابيح ألحان فرايح لأن المسيح له المجد مع تلاميذه عملوا كده سبحوا قبل ما يطلعوا على جسماني ويبدأ الصليب وسبحوا معناها فرحانين فالإفخارستية مفرحة عاوز تفرح ربنا صلي قداس كتير اتناول كتير وقف قدام المسبح كتير هذا اللقاء لقاء مفرح بالله يقول في مزمور خمسين كلمة غريبة قوي يقول اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحه لموا لي ناسي اللي حاطين العهد بتاعي على الذبيحة يعني ايه بيني وبينهم عهد جديد والعهد الجديد هو ذبيحة جسد والدم بتاعت ربنا في متى 22 كان بيحكي أمثال آخر أسبوع في, المسيح في حياة ربنا يسوع كان بيدي أمثال كلها بتشرح حاجات سماوية فقال مثل المدعوين الملك اللي عمل عشاء عرس إشارة برضو للتناول وإشارة للسماء ودعا المدعوين الدعوة كانت ايه واحد عامل حفلة عرس لابنه فرحان طبعا واللي يدل على فرحه التعبير اللي قاله قال غذائي أعددته ثيراني ومسمناتي ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس طبعا اللي يعمل كده يبقى فرحان لمنكو جوز ولاده عارف لما يدعي دعوة الفرح ويقول كله جاهز كله تمام بيبقى فرحان من جواه مش عاوز حاجة غير الناس تيجي طبعا الناس للأسف زعلته وما جاتش فلم الغلابة ساعتها لكن لما انت تيجي هتفرحه لأن هو فرحان بدعوتك لما انت تحضر هتبقى سبب فرح ليه آخر حاجة نقولها فرح التواضع في سفر النشيد التواضع دايما مرتبط بالمسكنة أو التذلل أو التوبة أو الدموع كل دول عيلة مع بعض فالإنسان المتواضع دايما خجلان من ربنا في قلبه على الأقل مش في عينيه دموع يقوم ربنا لما يشوف دمعة في قلب واحد يقول له خلاص خلاص يقول حولي عنك عيناك لأنهما قد غلبتان غلبتان دي مش خناقة ده خناقة حب خناقة حاضر حاضر يعني اللي انت عاوزه خلاص بدل الحكاية دخلت في دموع بقى خلاص اللي انت عاوزه ده من فرحته فربنا بيفرح جدا بصلاة المتواضع بوقفة المتواضع بسلوك المتواضع عشان كده يقول المتواضعون يجدون نعمة أو يعطيهم نعمة كل ما الواحد كان متواضع كل ما فرح ربنا ليه العذراء فرقت عن كل البشر يقول لأنه نظر إلى اتضاع أمته شدته فرحته بنسميها ساعات في التسبيحة أم الأفراح طب إيه يعني علاقتها بالفرح أو أم الفرح لأنها كونها متواضعة فرحانة جدا وتفرح ربنا جدا كل ما كان الواحد متواضع كل ما فرح السماء وكل ما كان الواحد متكبر كل ما أحزن ربنا وتعب ربنا معنى كده ان احنا نقدر نفرح ربنا ربنا طيب بس مش مش كل حاجة تفرحه مش أي حاجة تفرحه يفرحوا التوبة الصادقة يفرحوا الحب النقي يفرحوا الجهاد يفرحوا الذبيحة يفرحوا سر التناول يفرحوا التواضع في حاجات بتفرح ربنا في الآخر في القداس بنقول إيه بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك يعني واحد يقول يعني ما كفاية ربنا يفرحنا احنا كمان هننشغل نفرحه لا خلي بالكم لما يكون ربنا فرحان يدلق يدلدق فرح يعني ايه اصل الفرح يجيب فرح انت تفرح ربنا فربنا يفرحك فتلاقي الحكاية ماشية ورا بعض عشان كده بنقول له بمسرتك يا الله عشان افرح بينا وفرحنا معاك املأ قلوبنا من سلامك واضحة واضحة الفكرة عشان كده ربنا لما قال هديكوا فرح قال لكي يثبت فرحي أنا فيكم ويكمل فرحكم يعني ربنا بيدينا من فرح طب مين اللي هيفرحه مفيش غيرنا احنا نقدر نفرح ربنا ساعتها ربنا يعيشنا دايما في فرح هنا وإلى الأبد لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد